عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد رسالتي اليوم بمشيئة الله إلى المريض المريض اللي احنا بنسميه العيان يعني طبعا يعني بنقول لك الحمد لله على السلامة وشفاك الله وعافاك ولا بأس طهور ان شاء الله واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك وان يصرف عنك ما بيك لكن بقول لك برضو يا بختك بتقول يا بختي على ايه على الهم اللي انا فيه وعلى المرض وعلى الالم بقول لك اه يا بختك يا بختك لانك مبتلى من قبل الله عز وجل والاجر والحسنات اللي انت بتاخدها دي على كل الام بتتألمها هتحس بفضلها في الاخرة وهتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اراد بيك الخير لان انا بذكرك هو انت اصلا مخلوق ليه احنا مخلوقين ربنا تبارك وتعالى بيبتلينا بيمتحنا بيختبرنا بيدينا شوية امتحانات كده واختبارات إن جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه سورة الكهف لنبلوهم أيهم أحسن عملا مش أكثر العبرة مش بالكثر لا العبرة بحسن العمل طيب وبعد كده وإن لجاعلون ما عليها الأرض دي اللي أنت شايفها بكل اللي عليها صعيدا جرزا أرض قفراء لا زرع فيها ولا نبات الله تبارك وتعالى سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا ان يقولوا امنا لو الناس قالوا امنا لا لازم نختبرهم بقى لازم نمتحنهم احسب الناس ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لا يختبرون لا يمتحنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدقوا في ايمانهم مع الله والتانيين لما قالوا اه احنا امنا بالله وربنا وقرانا وبعدين اول ابتلاء يجي له والعياذ بالله ايه ليه ليه يا ربي ليه ليه الظلم ليه ليه القسوة ليه مش معنى انا وما فيش الا انا من يوم ما بدات اصلي وعرفت ربنا والمصايب نازله تلف على دماغ الله سبحان الله طب ما ده ابتلاء وامتحان ده ابتلاء وامتحان والعياذ بالله ده هينطبق عليه قول الله في سوره الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اي لا حلو هات الدين ده كويس قوي الدين ده كتر منه اطمئن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره والعياذ بالله فخلي بالك خلي بالك اوعى تكفر بنعمة الله تبارك وتعالى واوعى الشيطان يلعب بدماغك لان انت اصلا بتبتلى بتمتحن بتختبر الله تبارك وتعالى سورة آل عمران يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب بايه بالابتلاءات والامتحانات سورة الانبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم نختبركم بنمتحنكم بايه بالشر والخير فتنة والينا ترجعون بالشر ربنا ما بيجيبش شر يعني الناس تقول لك ايه انا في شر وفي مصيبة وفي كذا وبتاع كلمة شر هنا مش معناها زي ما انت متخيل ان ربنا استغفر الله بيبعت لنا شر ولا ربنا بيأذينا بالشر الشر ده من وجهة نظرك لكن انت لو بصيت له بالحق هتلاقيه خير والله والله هتلاقيه خير ازاي سورة آل عمران يقول الله عز وجل قل اللهم مالك الملك ها تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير طب استنى تؤتي اه والله تؤتي خير لكن تنزع لا مش خير دي من وجهة نظرنا يعني ها تعز اه لا حلوة تعز دي خير اه اه تذل لا مش خير دي من وجهة نظرنا يعني انما الله عز وجل بيقول لك تؤتي الملك من تشاء خير وتنزع الملك بمن تشاء خير وتعز من تشاء خير وتذل من تشاء خير عشان كده عقب على الاربعة دول وقال بيدك الخير انك على كل شيء قدير هكذا الله تبارك وتعالى ي- ي- يعرفنا دايما كده ان ان الامر ابتلاء وامتحان واختبار لمين للي بيحب ربنا للي بيعز ربنا مش اللي بيكرهه ربنا خلي بالك المصايب المصايب لو للمؤمن تبقى ابتلاء طب ولو للكافر تبقى انتقام يعني مثلا في بلادنا بتحصل زلازل ده ابتلاء لكن لما يحصل في اليابان اللي بيعبدوا بوذا واللي بينيلوا على الشرك بالله يبقى انتقام انت يا مسلم بتعيا ابتلاء ولو الكافر عي انتقام فخلي بالك من النقطة دي خلي بالك من النقطة دي لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري من يرد الله به خيرا ها اللي ربنا بيحبه ها يصب منه وفي رواية يصب منه يوم ربنا سبحانه وتعالى ايه يبتليه ينظفه دايما كده كل ما يعمل شويه سيئات او معاصي يديله شويه ايه شويه امراض كده وبتاع يلا ها شويه الام ماشي يلا ها يوم ينظفه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد الله بعبده الشر لانه يستاهل كده امسك عنه بذنبه والعياذ بالله ها حتى يوافي به يوم القيامة يجي يلاقي سيئاته ومعاصيه متلتلة يخش بها جهنم انما المؤمن الحمد لله ربنا ايه ها اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة يلا ي- يخلص منه زي ما احنا بنقول يخلص منه اذا الامر ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى بيختبرنا بيمتحننا يوم يجيب لنا شوية ايه شوية امراض شوية عاهات ممكن آه يعني مثلا ممكن تبقى مستديمة لان آه، المرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجيبه لنا ممكن يكون مؤقت وممكن يكون مستديم ازاي يعني جات لي انفلونزا والله هريح شويه كده كام يوم وهتروح وهرجع زي ما انا سليم مناخيري برضه متسلكه وابني اتسلكت وعظمي تمام زي ما هو يعني كان بس حاجه مؤقته انما لو ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يبتليني بعاهه عاهه هتبقى ايه بقى مستديمه مستديمة يعني حاجة ايه خلاص هتبدأ معايا معايا على طول بقى طول حياتي يمكن بقى واحد ي- يزعل طبعا يقول الله ازاي هعيش انا بقى طول حياتي مثلا كفيف او مثلا آه، احدى عيني مش موجودة او آه، مثلا رجلي مقطوعة آه، رجل ايدي مشلولة ازاي طب و- و- وانا ه- هعيش هعيش في الحياة ازاي ولا ايه اللي ازاي فيها ايه ايه المشكلة ما انت جسمك كله بعد كده هيتحط في التراب والدود هياكل سبحان الله لكن ايه اللي بقي ايه اللي فضل لك الاجر والثواب يا بختك يا بختك حديث البخاري حديث قدسي عن رب العزة يقول اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني لو ابتليت عبدي بحبيبتيه في الم... في, الم... في العمى يعني يعني خدت منه عينيه وسماهم حبيبتيه ها فصبر فصبر عوضته عنهما الجنه تعالى لي بقى في الاخره كده واحد بقى كان نظره ستة على ستة ان شاء الله باربع عيون ها ويشوفك انت داخل الجنه كده علشان ربنا خد منك عينك كنت خدت عيني يا رب كنت خدت جسمي كله بس كنت اخش الجنه زي اخويا دوت اه ده الكلام ده هيتقال في الاخره لكن هنا هنقول الحمد لله ومطلوب مننا نقول الحمد لله الذي عافانا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا لما نشوف اهل البلاء لكن عايز اقول يا بختك ان ربنا سبحانه وتعالى بيحبك وبيكرمك فخد منك شيء هيتاخد خد منك شيء هيتاخد هيتاخد هيتاخد مجرد ما روحنا بتطلع على طول بنسب العين الميت ونرسمه ونحط له شريط كده من تحت دقنه عشان ما يبقاش فاتح بقه لانه هي- هيفضل على كده والوضع ده وبعدين ايده اليمين على ايده الشمال وخلاص يلا غسل كف نحطه في التراب والدود ياكل راحت فين العين اه بس الثواب والاجر اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنه طب تعالى شوف بقى مرض الصرع كده حديث برضه صحيح البخاري ومسلم عن عطاء بن ابي رباح قال قال لي ابن عباس الا اريك امراه من اهل الجنه قلت مين فين دي قال هذه المراه السوداء طب عرفت ازاي قال اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف بيجي لي مرض الصرع فبقى على الارض فبتكشف عورتي بتنكشف يعني غصب عنها عورتها بتنكشف ومع ذلك مش عايزه عورتها تنكشف لان المسلمة حرة عفيفة شريفة مش متعمدة انها تكشف عورتها والعياذ بالله اللي طالعة في الشارع دي وعارفة انها هتفتح الباب وهتطلع في الشارع في رجال بره واقفة قدام المراية تعملي ايه تنكشي شعرك ليه بتكشفي المستور من جسمك ليه عشان طالعة بره اتقي الله قادر ربنا يغسل بيك الارض او ينزل عليك صاعقة من السماء قادر ربنا يخبط شكلك اللي انت مش عاجبك انت شكلك وشا... طب اهو شوف بقى لو ربنا عمل فيكي كده لو ربنا عمل كده تخيل كده لو واحده منظره كده اهو شوف بقى- ادي حد صغير ده اهي بص شكله كده اهو باظت شكل اهو سبحان الله طيب اتق الله اتق الله انت نازله يبقى كل واحده تتقي الله تبارك وتعالى في عورتها وتخلي بالك من الامر ده هذه المرأة السوداء بتقول يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف فادعو الله لي قال لها ايه سيدنا النبي عليه السلام قال ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله ان يعافيك آه سمعت الجنة قالت لا لا لا اوعى تدعي لي ان ربنا يشفيني لا لا لا مش عايز الشفاء خليني بالعاهة اللي فيا خليني بالصرع ده ما دام فيها الجنة قالت لا لا لا ما تدعيش يا رسول الله قالت اصبر اصبر خلي المرض ده فيا لغايه ما القى الله واخش الجنه يا سلام ده الجنه سبحان الله وبعدين قالت له يا رسول الله اني اتكشف ده اللي بيضايقني بقى لما بقع بتكشف فادعو الله لي الا اتكشف فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فما تكشفت بعد فما تكشفت بعد سبحان الله شفت الامر بقى ها فلو ربنا كرمك دعاها ولا حاجه يبقى سبحان الله زي مثلا مرض الطاعون ده اللي بيبقى مثلا معظم اللي بيصاب بيه يعني اه اوعى تقول ربنا افتكره او ربنا بيفتكرهم لا لا استغفر الله سورة مريم وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا احنا هنعمل زي الناس الجهلة اللي يقول لك اه فلان ده اخباره ايه ربنا افتكره افتكره ليه وكان ربنا نسيه ولا ايه ويجي العيان من دول تيجي تقول له اه اخبارك ايه يقول لك افتكاره رحمة افتكاره رحمة افتكاره هو كان ربنا نسيك ولا ايه اتكلم كويس انا كنت بتكلم عن الجاهل لما وجهت رسالة الى الجاهل قلت مصيبة الجاهل ان كلامه غلط وشكله غلط وافعاله غلط لانه جاهل مش عارف فتعلم الاول الكلام يبقى مع الله ازاي الاول ستنا عائشة بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ستنا عائشة بتسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عن الطاعون فقال صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء ثم جعله الله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين طاعون رحمة اه فما من عبد مسلم يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعني اجره على الله عز وجل يعني يا رب اكتب لي يا رب انا صابر ومحتسب ها فيمكث في بلده صابرا محتسبا الا كان له مثل اجر الشهيد مثل اجر الشهيد تصور والله لولا ان ان احنا منهيين عن الدعاء بالحاجات دي كان الواحد قال سبحان الله والله العظيم فرصه والله فرصه ما دام ميتين ميتين وجسمنا هينزل الارض هينزل الارض والدود هياكل طب ما تخليها لله بقى وندخل بيها الجنه وعشان كده العاقل بقى المسلم العاقل مين اللي يموت شهيد في سبيل الله اللي يموت بالشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى يا بخته وهكذا طيب واحد هيسأل العيان هيسأل طبعا اكيد هيقول يعني ايه طب هو يعني المرض ده بالذات مثلا سواء بقى عاهة او سواء مؤقت يعني لازمته ايه او اثره ايه او يعني ايه اللي مترتب عليه او ربنا سبحانه وتعالى يعني بيجيبه لنا ليه ربنا عز وجل بيريد بينا الخير وبيحبنا لان هو اللي خالق مش هو اللي خلقك يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك سورة الانفطار آه سورة قاف ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فربنا بيحبك وقريب منك امال بيجيب لي مرض ليه امال بيجيب لي مرض ليه طب قول الحمد لله بس الاول قول الحمد لله واحد يقول لك ايه الحمد لله حامدين وشاكرين فضله طب بالله عليك ده منظر واحد بيحمد الله لا يا اخي انا عايزك تقول الحمد لله من قلبك كده ما هو في ما اصل إيه؟ في كلمه الحمد لله ممكن تتقال زي ما عملتها كده يعني اذا بيجي واحد مثلا عيان اه اخبارك يا فلان يقول لك الحمد لله الحمد لله زي ما يكون بيزق كده يعني الحمد لله ها انما المسلم الواعي الحمد لله رب العالمين على كل حال وعلى اي حال ها ده ده فضل من الله تبارك وتعالى لان اربع حاجات ربنا تبارك وتعالى بيكرم بيها بقول بيكرم بيها المريض نمرة واحد هو المرض اصلا ليه نمرة واحد ها ربنا بيعييك ليه واحد ها عشان يكفر عن سيئاتك وذنوبك تكفير عن السيئات والذنوب اتنين تمحيص للايمان مش انت بتقول انت مؤمن طب يلا وريني كده ها ثلاثة رفع درجات اربعة الاخيرة عودة للحق عارف باسلوبنا ارثى قرصه عينك عماله تبص وزايغ وعماله تبص هنا وتبص هنا وتغسل عينك ومتع نظرك يلا يا عم ده احنا معانا غفر لا لا لا تعالى تعالى بس يجي لك بقى مرض في عينك بس ان شاء الله ربنا يجعله مؤقت عشان تبتدي بقى تعالج عينك وتقفل بقى ما انت شايف وتحسس وبتاع الله هو الموضوع كده اه طب افتح يا رب افتح يا رب والله ما هبص على الرجاله مش الستات بس رجع لي عيني تاني اه يبقى رجعت تاني يبقى نمره واحد تكفير عن السيئات والذنوب قال صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم ما يصيب المسلم من نصب نصب يعني تعب ولا وصب وصب يعني مرض ولا هم ولا غم ولا اذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه يبقى يا بختك ولا لا الا كفر الله بها من خطاياه يلا كل الام كل شكة ابرة كل ما بتاخد ابرة وبتتشك يا رب زيح يا رب يا رب زيح يا رب يا رب زيح بيها يا رب هكذا اه اتنين تمحيص الايمان مش انت بتقول انت مؤمن زي ما بنيجي نبني مثلا بناء بنجيب انه طوبة الطوبة السوداء المفش- المفرولة دي لا ما تنفعش دي لا دي تبوظ البناء دي احنا عايزين الطوبة الحمراء اللي دخلت في النار واتحرقت تمام دي تحمل عليها حلو دي دي تحمل عليها حلو سورة آل عمران وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين يمحص تمحيص ها يلا ولذلك شوف سيدنا النبي عليه السلام يقول ايه اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون فالامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فان كان في دينه صلابة مم، زيد له في البلاء زيد له في البلاء يا ربي يعني ان كان في صلابة في دينه وايمانه قوي بالله زود له شوية زود له شوية محصه يلا عشان يكفر عن السيئات ويمحص الايمان ثلاثة ارفع درجاته شوية يعني يمكن واحد يقول لي ايه والله انا مثلا مثلا حجيت وربنا غفر لي ذنوبي ان شاء الله وهو مثلا ايه سيدنا النبي عليه السلام بيقول أص- حديث صحيح مسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر وانا بعيد عن الكبائر وربنا بيغفر لي والحمد لله انا ما فيش عندي اي سيئات ومعاصي اقول له يا بختك هيقول لي الله طب وليه بقى الله طب وليه بقى المره الثانيه ليه ما انا ما عنديش اهو اقول له يا بختك رفع درجات بقى ارفع درجتك خلاص يا سيدي انا هقول لك اهو انت ان شاء الله باذنه مشيته رايح الجنه يا سيدي ماشي ها، فين في الجنه هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سالتم الله الف... اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس اعلى الجنان اعلى الجنان سقفه عرش الرحمن ومنه تنبع جميع انهار الجنه مم. فربنا سبحانه وتعالى عالم انك انت من اهل الجنة بس بيحبك اكتر فعايز ايه يرفع درجتك تقوم تقول لا سبحان الله الامر الرابع بعد آه، آه، تكفير السيئات وبعد تمحيص الايمان وبعد رفع الدرجات ها زي ما قلت لك ارصة بقى ارصة عملت حاجة غلط كده واخد بالك فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النعم اللي معاك دي بتس... بتسخرها في ايه بتعمل فيها ايه الشيطان وزك كده على مكالمة غلط على صوت غلط في ودنك العينان تزنيان وزناهما النظر الاذنان تزنيان وزناهما السمع اليدان تزنيان وزناهما اللمس والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه ارجع تاني ارجع واعرف نعمة السمع عشان تاني مرة ما ترفعش السماعة الا على خير اعرف نعمة البصر عشان تاني مرة ما تبصش الا على خير يعني زي ما بنقوله ايه ارثة خفيفة كده من ربنا بالمرض بيقول لك ارجع تاني طيب ابتلاك الله عز وجل بمرض معين اه ايا كان بقى ها، لما تيجي طبعا يعني في المرض لازم تتداوى بلاش شغل الدروشة يقول لك انا ايه انا انا متوكل على الله والله هو الله بقى طب ما تتداوى تداوى الله عز وجل امرك انك تاخد بالاسباب لكن لست مسؤولا عن النتائج مالكش دعوة انت تاخد المرض وممكن تموت خلاص طب انا مالي وانا مالي انا ايش يا رب انا خدت الم- الدواء زي ما انت بتقول لان الله يقول في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني ايه هو يشفيني يعني ك- هقول له يا رب يشفيني وهيقول لك اشفيك لا في اخذ بالاسباب الاخذ بالاسباب كما قال الله في سورة الكهف عن سيدنا ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتيناه ها من كل شيء سببا ها فأتبع سببا وفي قراءة فاتبع سببا يعني خد بالأسباب اللي موصلة له إلى النتائج فأنت عيان آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا عباد الله خد الدواء تداوى فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء إلا ال- الهرم والموت يعني الشيخوخة ملهاش دواء والموت ملوش دواء لكن ما عدا ذلك تداوى عباد الله خد الدواء مت ما متش شفيت ما شافتش انت ربنا مش هيسألك في الآخرة شفيت ولا لا هيقول لك خدت الدواء ولا لا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى ولذلك لما بروح عند الدكتور مش معتقد ان الشفاء في ايده لا والله ده واذا مرضت فهو يشفيه انما انا رايح للدكتور اخذ بالاسباب بس اخذ بالاسباب مش اكتر زي الطير اللي اللي سيدنا عليه السلام بيقول عليها الحديث رواه الترمذي لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخدوا يعني تطلع الصبح خماسه بطنها فاضي وتروح ترجع على المغرب كده بطانه يعني بطنها مليان طب هو الطير بتشتغل ايه ها؟ وما بتشتغلش حاجه لكن عشان تاخد بالاسباب بس تاخد بالاسباب روح وتعالى يلا يا طير عشان ترزق انت كذلك خد بالاسباب خد الدواء نقول بسم الله الشافي ربنا تبارك وتعالى يقدر لك الشفاء لكن حذاري وعلى الله انك تتداوى بشيء حرام تتداوى بشيء حرام مصيبتنا بقى ايه لما نبقوا عيانين يجي لنا واحد يزورنا ها اخبارك ايه الحمد لله انت عندك ايه ما هو مشكلتنا برضو ان احنا بنفتي بدون علم ساعات او بنفتي بالتجربه الله عندك كذا كذا اه لا لا اقول لك انا بقى يا سيدي انت هتجيب انت عارف تروح تجيب شويه دم كده من الترسه عارف الترسه اللي ماشيه في البحر دي اول ما تد- يطلعوها ويذبحوها كده تروح واخد منها شويه م- دم اشرب شويه دم كده على الصبح على الريق بس يكون على الريق واخد بالك ايه ده انما حرم عليكم الميتة والدم انت بتتكلم ازاي انت بتقول ايه انت توصف علاج غلط توصف حاجه حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليهم او يجي واحد يقول له على فكره انا جاي من بره وجايب معايا دواء بقى بس تحطه كده ينسى انسى ايه والله ما انا فاكر المهم انك انت تحطه بس عشان تنسى وبعدين اثار الدواء ده فيه ايه في دهن خنزير فاوعى وعلى الله وحذاري تحط حاجه فيها حرام وتتداوى بيها خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى هيشفيك ان شاء الله باذن الله لكن هيبقى الايه هيبقى الثواب او العقاب كنت بتتعامل بالاسلام بالحلال ولا كنت بتتعامل بالحرام فخلي بالك ثم ايها المريض قبل ما تقوم بالسلامه وانت ان شاء الله هتقوم بالسلامه باذن الله ما تخلي حد يرقيك خلي حد يرقيك شوف يا عالم يمكن الاول تكون بل... مثلا منظور محسود وانت مش واخد بالك بتنسى تقرا المعوذتين بتنسى ترقي نفسك وترقي عيالك وزوجتك ما قلت لك وانت نازل انت ومراتك وعيالك كده على طول يلا يلا يا حاجه قولي بسم الله الرحمن الرحيم المعوذتين يلا حبيبي انت اهو المعوذتين لحد يكون شافك بالليل قبل ما تنام تخلي عيالك ومراتك وانت تعمل كده تعمل ايدك كده زي صفحتين الكتاب كده وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اقراهم كلهم الثلاثه وبعدين تفل من غير ريق وبعدين تروح ماسح على جسمك وعلى ايدك وعلى رجلك وعلى رجليك ثلاث مرات بس نام وارتاح ياتيك التفاح ولا حد هيقدر يحسدك ولا حد هيبص لك فخلي واحد يرقيك اخ كده يكون طيب داخل كده قول له اتوضى وتعالى يا اخي رقيني ان شاء الله هيحط ايده على دماغك بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك او يقول الحديث بسم الله خير الاسماء رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه ده الرحمن الرحيم آه، اكتب حديث ال- ال- زيارة المريض يمكن واحد جاي يزورك ومش حافظ الحديث خليه يقراه اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك لا باس طهور ان شاء الله اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما و- وخد حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حديث صحيح ضع يدك ضع يدك على الذي يألم من جسدك فين الحته اللي بتوجعك ثم قل ثلاث مرات مم. بسم الله بسم الله بسم الله وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وأقول لأخي المريض شفاك الله وعافاك ولا بأس طهور إن شاء الله خلي بالك من الصلاة والذكر والقرآن اوعى تفلت التلاتة دول انت نايم انت دلوقتي نايم ما وراكش حاجة وما انتش قادر تقوم من السرير ها الصلاة حافظ عليها لكن الدين يسر تقوم تتوضى مش قادر تتوضى اتيمم تخبط خبطه على الارض على وشك خبطه تاني على كف ايدك كده. وبعدين تتيمم آه. مش قادر اتيمم واحد ييممك يكون جاي يزورك يممك او موجود معاك مرافق وبعدين تصلي جمع اجمع بين الظهر وبين العصر واجمع بين المغرب وبين العشاء عشان انت نايم تعبان مش قادر تقوم لكل صلاه لكن لازم تصلي الدين يسر ثم الحاجه الاهم بقى القران انت قاعد فاضي ما يلا ها مش قادر تبص بعينك كده افتح الريكوردر ودنك شغاله مع القران يلا بصوابع ايدك كده طول ما انت قاعد على السرير فرصه عمرك فرصه عمرك انك عندك وقت يلا سبح على صوابعك الحمد لله رب العالمين في صحيح البخاري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله يلا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذكر التسبيح لغايه ربنا سبحانه وتعالى ما ياخد بايدك وتشفى كده وتعفى يبقى خدت الاجر وخدت الثواب على المرض وخدت الاجر والثواب على القراءه والذكر والتسبيح وال- والالتزام بالصلاه في مواعيدها شفاك الله وعافاك والف لا باس طهور عليك ان شاء الله نسال الله تبارك وتعالى ان يشفيك وان يعافيك وان يجزل لك الاجر والثواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته